باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نتكلم عن خدمه الكاهن وعموميه هذه الخدمه كل خدمه يمكن ان تكون محدده ما عدا خدمه الكاهن تبدو بلا حدود يدخل في امور عديده في مسائل روحيه في مسائل اجتماعيه في مسائل ماليه في صراعات في حاجات كتيرة جدا له علاقة بكل طوائف الشعب في خدمتهم يخدم الطلبة ويخدم المغتربين منهم والفقراء منهم ويخدم في الأحوال الشخصية والعائلات ويخدم في الفقراء ويخدم بالنسبة للحضانة بالنسبة للمسنين بالنسبة للمشروعات بالنسبة لحل المشاكل مثلا نرى ان الاباء الكهنه احيانا في حل المشاكل يلجؤون الى طرق متعدده او في طرق متعدده اول نوع من الاباء الكهنه يريد ان يحل المشكله بايه الطرق باي اسلوب المهم تتحل وبس ولو بطرق الفهلوه ولو بطرق غش ولو بطرق آه حيلة ويقول لك أبونا ده جبار يسلك في الحديد وساعات يسلك في الحديد بطريقة غير روحية ده نوع من الآباء وفي نوع يحاول انه يحل الموضوع بالامر انا قلت كده يعني كده لا حل ليك ولا أجازة إنك تعمل غير كده نوع no. ويفتكر إنه حل الموضوع واحدة مختلفة مع جوزها مثلا يقول لها اسمعي يا بنت تعملي كذا وكذا أو يقول للراجل اسمع يا ابني لازم تعمل كذا كذا طب يا أبونا مش قادر يقول له ما فيش مناقشة ما فيش كلام ما دام أبونا قال كده يبقى خلاص مالكش حل ولا أجازة ده نوع من الآباء الكهنة وما بيجيبش النتيجة والنوع الفهلوي جايز يجيب نتيجة لكن غير روحية في نوع تاني نوع سلبي يسمع المشاكل ولا يحل أو يؤجل حلها نوع تاني يحاول أن يحل المشكلة بتحويلها إلى غيره قل له أحسن حاجة تروح على البابا يحلها لك أحسن حاجة تروح للأسقف يحلها لك أحسن حاجة تروح للمجلس الإكليريكي يحلها لك أنا أقول لك على أحسن طريقة فلان هو ده اللي يحلها لك ويخرج من الموضوع ويفتكر أنه انتهى على كده يعني. افتكر لما كنت بكلم الاباء الكهنه في يوم الاثنين الماضي كان عندي اجتماع لكهنه المنوفيه وكهنه دمياط والبراري وكنت بكلمهم عن خدمه الفقراء قلت لهم اذا واحد لجا الى سياسه التحويل لابد مع التحويل المتابعه يعني حول الموضوع لابد ان يتابع هل اتحل ولا لا مش معناها انه بيخلي نفسه من المسؤوليه واحد جاله يكتب يكون عنده دفتر للحالات اللي زي دي اسم صاحب الحاله التاريخ نوع المشكله اسلوب الحل المتابعه اسلوب الحل المتابعه في نوع آخر بيحل المشاكل بالصلاة بالقداسات بالصوم يقول طيب الموضوع ده نعرضه قصاد ربنا ن- نعمل قداسات نصوم وما يعملش غير كده يعني ويجعلها مسألة إيمانية بحتة ولو إيمان بدون أعمال المهم إنه يقول لك نحلها كده في نوع تاني يستخدم كل الوسائل السابقة يصلي يعر- يشوف قداس يصوم يعرض آه، يعرض الأمر على الخبراء والمتخصصين يحولها على من يمكن أن يساعد ي- ياخد موقف ياخد إيه موقف في حل المشاكل أنصح أيضا أن الكاهن لا ينضم إلى طرف دون طرف إذا جاله مشكلة بين طرفين لا يأخذ جانبا منهما ولا يشعر أحد الطرفين أن الأب الكاهن متحيز للطرف الآخر أو منضم لحد غير حد مفروض كلهم أولاده ومفروض أنه لا يأخذ طرفا المهم في خدمة الكاهن أن يلتفت إلى كل شيء ويعد العدة للشيء قبل موعده يعني إيه مثلا أضرب مثل يعني لنفرض أن النشاط الصيفي مثلا هيجي الكاهن قبل أن يبدأ الصيف قبل النشاط الصيفي يعد العده يعد العدة من جهة النادي مثلا إذا كان يوجد نادي والإشراف على النادي يعد العدة للنشاط الصيفي وما يمكن أن يعمل فيه فيه إيه البرامج إيه إذا كان متكلمين مين المتكلمين إذا كان نبذاته تطبع إيه اللي يتعمل إذا كان وسائل سمعية وبصرية تبقى إيه إذا كان هيعرض عليهم أفلام دينية يبقى يستعد ليها من دلوقتي داخل في الموضوع من أوله تعرفوا أن بعض الهيئات العالمية يكون عندها مؤتمر أو اجتماع تعد له قبلها بسنة أو قبلها بسنتين يمكن تستغربوا للكلام ده مع رسائل مع اتصالات مع لجان مع كله لغاية لما يجي الميعاد كل شيء مظبوط لا توجد ارتجالية في الخدمة إنما في إعداد وتجهيز واستعداد مسبق واستعراض جميع التفاصيل ولجان تجتمع ل- لهذا الإعداد وتفكر فيه من كل نواحيه كاهن زي ما قلت لكم بيستعد للصيف بيستعد من دلوقتي بيشوف ايه المصايف اللي جايزين ي- يروحوها ايه ال- المكان اللي يروحوه برضو إذا كان مصيف يستعد ليه يشوف ما هو البرنامج الروح اللي يعمله المصيف ما هي التوعية الروحية للسلوك الروحي في المصيف ما هي المحاضرات التي تلقى من هم الكهنة المصيفون الذين يمكن أن يستعين بهم أيضا كيف يكون المصيف روحيا ولا تحدث فيه أخطاء مين اللي يشتركوا فيه هل يعمل زيارات لل- للعائلات ولا للبنات لوحديهم ولا للأولاد لوحديهم يبتدي يفكر قبل الهنا بسنة قبل المد ياخد باله مش يفاجأ بموضوع الكاهن الذي يفاجئه موضوع هو كاهن غير مستعد احنا عايزين واحد يكون مستعد لكل حاجة إذا كان في نبذات هيطبعها يبتدي من أول دلوقتي يعمل كاهن مثلا آه، قبل عيد النوروز عيد النوروز في أوائل سبتمبر ده يبتدي من أغسطس يفكر من يوليو عيد النوروز ده هيعمل فيه إيه إيه مسابقات عيد النوروز إيه حفلات عيد النوروز إيه برامج عيد النيروز مين المشتركين كيفية الإعداد ليهم من دلوقتي آه، كاهن بيشتغل بيشتغل وبيفكر قبليها مسألة الإعداد لكل حاجة وليس المفاجأة في خدمة الكاهن عليه أن يستعين بكل الطاقات يعني الكاهن الذي يشغل أكبر عدد ممكن بيبقى كاهن ناجح يستعين بالمواهب بالطاقات الموجودة يشغلها يديها فرصة بالهوايات من أهمية عمل الكاهن إن الكاهن بيشتغل من الداخل وليس من الخارج يعني ربما الواعظ بيشتغل من الخارج بيلقى عظة وما يعرفش عملت ايه في الانسان اقتنع بها ام لم يقتنع عمل بها ام لم يعمل قابلته اشكالات ام لم تقابله كل دي مسائل لكن الكاهن بيشتغل جوه داخل النفس بكل ما في النفس من مشاعر من احاسيس من عواطف من نقائص من مواهب من ضعفات من قدرات بيشتغل داخل النفس ولذلك الكاهن إن لم يكن قبل كهنوته خبيرا بالنفوس بيحدث بعد الكهنوت يبقى خبير بالنفوس إن استطاع أن يستفيد من نوعيات الناس التي تعترف عليه وتكشف ذاتها ويرى ما في بحار هذه النفوس من جواهر ومن أصداف ومن كائنات حية ومن كائنات ميتة عارف إيه اللي جوه جوه النفس دي فيه إيه الكاهن الناجح في عمله الذي يختلط بالناس ولا يجلس في برج عاجي يختلط بالناس في مشاكلهم في اعترافاتهم في اخبارهم في تصرفاتهم ياخذ ويعطي مع هؤلاء الناس ويسلك بطريقه روحيه وينتفع الناس من غيرته ومن حكمته ومن خبرته ومن صلاته هناك مشكلة كبيرة تصادف البعض في الخدمة الكهنوتية وهي إن خدمة تبتلع خدمة أخرى وكثير من الكهنة الخدمة الطقسية تبتلع كثيرا من الخدمات الأخرى كثير من الكهنة ينشغلون بالخدمات الطقسية من أكاليل وخطوبات وجنازات وعشيات وقداسات ومناسبات في أعياد قديسين وقديسات إلى آخره وينشغلون أيضا بمجاملة الناس في هذه الأمور في ناس عايزين كمان قداسات خصوصية غير القداسات العادية في ناس عايزين معموديات برضه في بعض بلاد الريف في عوايد معينة إن إذا مات واحد مثلا الكاهن يمشي في جنازته يمشي في الموكب يعني وساعات يقولوا لازم الجنازة تمشي في عدد كبير من الشوارع عشان الناس كلهم يعرفوا أن هناك شخصا مهما قد انتقل كما يبقى في ناس كتير قوي في الريف يهتم بالمظاهر دي مش بس بمظهر كام قسيس مشي وراهم كام شماس مشي في الموكب وساعات الموسيقى بتاعت الملجأ يبقى ماشي وراهم ساعات العربية فيها كام حصان وكله بأجره عربية الميت ياخدها ياخدها حصانين ياخدها أربعة ياخدها ستة ده في كنائس أيضا تتفق كم نجفة تتنور للميت ويبقى هما بيشعروا بكده أهمية دي ويجد الكاهن إن هو ملزم إن يروح البيت ويحضر الاستعدادات للموكب ويمشي في الموكب ويروح الكنيسة وأيضا يذهب معهم إلى المقابر وينتظر لغاية الدفنة ويصلي في الدفنة ولو ما عملش كده تبقى زعلة كبيرة ونروح عند البروتستانت ونروح عند الكاثوليك ويعني حاجات موجودة في بعض أبروشيات كان المطران بالنسبة لبعض عائلات لازم يمشي في الموكب ويروح لدي وقال لي أحد آباء المطرنة في الصعيد إن حصل معاه كتير من النقطة فساعات بتبقى عوايد للناس وساعات عوايد في بعض بلاد الريف انه يشغل الجنازة يعني ايه يشغل الجنازة يعني الناس دخلوا ملوا السوان يطلع ابونا يقول كلمتين وبعد ما يقول كلمتين ناس بيمشوا وناس بيجوا بعدها بنص ساعة يقوم ابونا تاني يقول كمان كلمتين وبعدين بعد شوية لازم يشغل الجنازة وان ما شغلهاش ممكن يجي واحد بروتستانتي قسيس بروتستانتي عايز يجامل يشغل الجنازه برضه ويقول له كلمتين وجايز الشيخ اللي في البلد يجي يقول له كلمتين يعني مطالبات بامور طقسيه وبعوايد موجوده وعادات محليه من النوع ده يعني فالكاهن بينشغل بهذه الأمور فإذا ارتبطت هذه الأمور بعائد مالي يبقى يعني يقول غصب عني ده يعني الضرورة مو إذا الضرورة موضوع عليا فويل لي إن ما مشيتش في الجنازة وويل لي إن لم أذهب المدافن لأن في عائد بيعود عليه وبعدين تزداد عدد المناسبات التي من هذا النوع وايضا ربما تطلبه بعض الكنائس المجاوره او بعض البلدان المجاوره ليشترك ايضا في امثال هذه المناسبات يقولوا له يا ابونا عندنا الأربعين لازم تحضره عندنا الثالث لازم تحضره الجناز على طول يضربوا له التليفون تلغراف لازم تحضر ويشترك وتلاقي المسألة زادت والكاهن لم يعد له عمل روح نتيجة لهذا الأمر أولا أن لا يوجد عند الكاهن عمل روحي يقوم به الأمر الثاني أن تتغير نظرة الروحيين إليه يعني الناس الروحيين بتتغير نظرتهم إليه أن أبونا ما بي ملهوش عمل روحي و ونتيجة الكثرة في الخدمات الطقسية أحيانا الخدمة الطقسية تف... تفقد طابعها الروحي الخدمة الطقسية نفسها تفقد طابعها الروحي وتتحول إلى نوع من الروتين والناس لا يستفيدون من هذا ولا من ذاك ونتيجة الانشغالات تقل قراءاته تقل تأملاته تقل دراسته ويصبح حتى في كلامه غير دسم وبرضه ده بيؤثر على مركزه أمام الناس وبالتالي من كل هذا آه، تتغير شخصيته ولذلك في عمل الكاهن نلاحظ أن كثيرين قد بدأوا بأسلوب وانتهوا إلى أسلوب آخر يقول لك أبونا فلان في أول خدمته كان إنسان روحي جدا دلوقتي جرفه التيار وصار كواحد منهم منهم يعني من القدام اللي ماشيين بالأسلوب إياه يعني ونتيجة انشغاله وعدم قراءته وعدم دراسته لا يفضل أن يعظ أثناء القداسات ويحيل الوعظ أثناء القداسات إلى أحد الشمامسة إلى أحد الضيوف ويقل عمله الروحي ويضيع يبقى فاضل بعض اقتراحات أحد الآباء بيقترح بيقول يا ليته تنتشر التسج- تسجيلات عظات التعزية وإدارتها بالريكوردر أثناء توافد المعزين ممكن بس برضو هي ممكنة بس آه، ساعات من عيوبها إن الناس ساعات بيحفظوا الكلام ويبقوا عارفين إيه اللي هيتقال قبليها كان بعض الكهنة المشهورين في الجنازات بيكرر الجناز فكان يقول جملة والت- والش- والت- والشمامسة الشقاي يكرروا اللي هيقولوا بعد كده قبل ما يقولوا وياخذوها مجال للفكاهة ياخذوها مجال ايه؟ لأن عارفين ايه اللي بيقوله ما هو بيكرر نفس الكلام اللي هو حافظه ممكن وممكن أيضا تزداد الكتب بتاعة التعزيات أنا فاكر زمان قلت عظات كثيرة جدا جدا في التعزيات وللأسف لم يسجل شيء منها لأن في التعزيات ما كانوش بيحطوا لي recorder واتنسيت وراحت ده فاكر في يوم من الأيام لقيت ثلاث عظات جناز الصبح وجنازين المغرب وطبعا القرايبات دول كلهم يعرفوا بعضهم البعض فبيحضر الناس اللي هنا هنا فيضطر الواحد يقول عظات متعددة لدرجة لما جيت في مسؤوليتي الحالية قلت أشكرك يا رب إنك نجيتني من عظات الجنازات قلت كل اللي عندي ومفيش حاجة جديدة أقولها للناس لدرجة جه وقت بقيت أعظ على أحيانا على نوعية الميت يمكن تستغربوا يعني إيه نوعية الميت يعني فاكر مرة كان في عزة هنا في القبة ده وأنا أسقف يعني من زمان كان واحد مات له الابن الوحيد فكانت العزة عن الابن الوحيد ومرة واحد بات له أب ولا حاجة اتكلمت عن الأبوة ومرة اتكلمت عن الشيخوخة الحكيمة الناضجة شوية حاجات من النوع ده وندخلها في حاجات روحية آه، لكن من المشكلات التي تقابل الكاهن كثرة الجنازات والأموات وعارفين إيه اللي بيقولوه وتشغيل السرادق ورا بعض ورا بعض ورا بعض المهم يقول أي كلام العلاج جايز البعض يقترح ازدياد عدد الكهنه ولكن ازدياد عدد الكهنة ليس حلا لأن بدل ما الجناز يكون ماشي فيه ثلاثة هيمشي فيه خمسة هيمشي فيه سبعة وبدل ما المدافن يروحوا ثلاث أسس هيروحوا خمسة يروحوا سبعة وبرضه كلهم هيمشوا في نفس الكارير وبدون تغيير ويبقى ما استفدناش حاجة ما دام خاضعين للعوايد تقول لي يعملوا الكهنة بالنبطشيات هيزعلوا يقول له اشمعنى ابونا ما جاش في الجمناز بتاعنا وجه في جمناز فلان وتخش اشكالات انا بس بقول لكم نواحي العمليه لكي لا تفاجئوا بها يجي واحد يقول في الأربعين يوم اللي أنا أقضيهم بعد الرسامة أحضر أربعين عظة جنازات وأقول موتوا زي ما أنتوا عايزين ومعاكوا راجل هيسند طبعا لابد ان الكاهن يهتم بالعمل الروحي ولابد يستعد للمفاجآت وكل ما كان الكاهن له نشاط في العمل الروحي واهتمام به سيعفيه الناس كثيرا او يعذرونه اذا لم يقم بكل الواجبات يعني جايز في جناز اهو حضر الجنازه والقى عظه لو ما راحش المدفن مش يزعلوا منه لان بينه وبينهم صله كمان الارتباط بخدمات روحيه ثابته لا يعتذر عنها فيضطر ان يكون له عمل روحي ويستعد له روحيا ثالثا الصلوات المصاحبة للطقوس يصليها بالأسلوب الروحي ولا يكون روتينيا في صلواته أو يهتم باللحن أكثر مما يهتم بروح الصلاة ويحاول أن هو لا يضيع وقتا طويلا في المجاملات وكل ما كان أب روحي ومعروف وليه أبناء كتير روحيين وليه شهرة مجرد أبونا دخل ولو خمس دقايق يقول لك كفاية أبونا جه وحضر يعني ما يطالبهوش بالكم الكثير اللي بيطالبوا به الناس اللي ما عندهمش عمل غير الطقس يخلط المجاملات بعمل روحي يعني بيزور أهل الميت يخلطه بعمل روحي الزيارة يخلطها بعمل روحي بيلقي عظة العظة يخلطها بعمل روحي بحيث بحيث أن الطقوس في حياته تتحول إلى طقوس روحي روحية ولا تكون مجرد طقوس مفروض أن الصلوات الطقسية لا تكون بسرعة ولا تكون بروتين وإنما تكون بفهم ويشعر الناس بروحانية القداس روحانية العشية روحانية الجناز روحانية الإكليل روحانية الخطوبة كل عمل من أعماله الطقسية يتحول إلى عمل روحي ويستعد روحيا لكل هذه الامور يصلي بفهم بخشوع يهتم بالصلوات المصاحبه للطقوس الى اخره كذلك ممكن انه يتعاون مع باقي الخدام في الخدمات الطقسيه وينسقون العمل بينهم نكتفي بالجزء ده